صحتك في صحتك في صحتك أكلتك صحتك أكلتك صحتك أكلتك في صحتك في صحتك في صحتك بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج صحتك في اكلتك النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا بعض الناس بيهملوه وهو اهم حاجه وجبه السحور وجبه السحور في رمضان هي عباد الصيام ازاي نتسحر ده اللي هنشوفه بعد الفاصل ابقوا معانا أكلتك في صحتك في صحتك
رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وبنتكلم على موضوع مهم جدا موضوع وجبة السحور الرسول عليه الصلاة والسلام أما اتكلم على الإفطار قال لنا عجلوا بالإفطار لكن لما اتكلم على السحور قال في السحور بركة والبركة دي بتقعد طول النهار ووجبة السحور هي اللي بتحافظ علينا طول النهار نأدي عملنا طبعا رمضان والصيام ما تعملوش للكسل والنوم والخمول والقعدة قدام المسلسلات والأفلام وخلافه هو شهر منقسم ما بين العمل والعبادة واللي هيقدر يعمله كده هو اللي هياخد الثواب والأجر طب ازاي نقدر نشتغل طول النهار ونعمل مجهود واحنا صايمين نقول الحل في وجبة السحور الأول في بعض العادات الخاطئة الناس بتعملها بتسبب لهم مشاكل أول حاجة إنهم بيتناولوا كمية من الكافيين من خلال شرب الشاي الشاي الأحمر أو الشاي الأخضر أو تناول القهوة أو النسكافيه بكميات كبيرة ساعة وجبة السحور على أساس يقولوا إيه دي دي اللي هتعوضنا طول النهار عشان بيجي لنا صداع فبناخد الجرعة كاملة ونسوا أو نسيوا ان الكافيين ده بيضر بول يعني بيخرج بول كتير من الجسم فكنت شربه على وجبة السحور يخلينا في اول ساعتين بعد صلاة الفجر نفقد كل المية اللي شربناها ما بين الفطار والسحور ونخرج بعد كده عطشانين جدا ومش قادرين نمارس اي نوع من انواع الاعمال بسبب المية اللي فقدناها في البول نتيجة تناول الكافيين فواحد يقول لك انا دماغي عادلة امتى تشربها بعد الفطار ما تشربهاش ساعة السحور وحتى نصيحة للناس ان هم قبل شهر رمضان ما يبدأ بحوالي اسبوع اسبوعين اللي بيتناولوا الكافيين بكميات كبيرة يبتدوا يقللوا فيها بالتدريج لحد ما يلغوها خالص وما ياخدوش كافيين خالص في صوت الشاي والقهوة والنسكافيه والحاجات اللي ايه الشبيهه بيهم وما يتناولوش ساعه وجبه السحور اي حاجه من الحاجات دي لان هي اللي هتعمل اضرار البول جامد وطبعا معاهم المياه الغازيه بس انا مش راضي اجيب سيره المياه الغازيه لانها من الحاجات اللي ما بنفضلهاش في شهر رمضان خالص لانها بتسبب السمنه وزياده الوزن لان هي بتخرج الميه من الجسم لان هي فيها املاح زي ملح الصوديوم ويرفع الضغط وده غير محبب في شهر الصيام طيب ايه العادات الخاطئه الثانيه اللي الناس بتعملها تقعد تشرب ميه لغايه ما الفجر يبدا كان الميه دي هتقعد في الجسم عايزين نقول لهم ان شرب الميه بيضر ميه يطلع ميه فالميه دي تتشرب ما بين الفطار والسحور بكميات متوازنه عشان تقدر الخلايا انها تاخدها وتحتفظ بيها في الخلايا بتاعت الجسم فيبقى الجسم فيه حيويه وفي سوائل وفي ميه على مدار اليوم لكن لو خدناها كلها جرعه واحده الناس تقعد تشرب ازازتين وثلاثه قبل الفجر ده ما بيتخزنش ده بيخرج بقى على طول من الجسم الحاجه اللي بعد كده في بعض الناس بتتناول سكريات في وجبه السحور يقول لك اخد معلقتين عسل ثلاثه يدوني طاقه طول اليوم او اخد قطعه حلويات جاتوهات اي حاجه ما هتتحرق طول النهار وانا صايم الكلام ده كله مش مظبوط ليه لان السكريات دي هتعمل برضه اضرار للبول اكتر حاجه تضر بول وتخرج بول مع الكافيين مع شرب الميه بكميات كبيره هي تناول السكريات بكميات كبيره فدي برضه من المشاكل اللي بنتعرض ليها في وجبه السحور ومن الحاجات السلبيه اللي مش هتفيدنا خالص طيب هل في حاجه تانية الناس بتتناولها في وجبه السحور الخاطئه في بعض الناس تتسحر زي ما بتفطر مش الفطار اللي هو في الاول لا وجبه الفطار الرئيسيه يعني ياكلوا بروتينات ياكلوا محاشي ياكلوا مكرونه في الفرن ياكلوا الحاجات التقيله دي ودي طبعا بتسبب لهم عسر هضم شديد جدا ويقعدوا طول النهار مش قادرين من الانتفاخ وعسر الهضم اللي موجود في بعض البلدان زي مثلا زي مصر بيتناولوا وجبه الفول في السحور احنا ما عندناش مشكله مع وجبه الفول كوجبه فول لكن القشر بتاع الفول ده صعب الهضم فبيعمل ارتباك معوي شديد جدا وانتفاخ شديد جدا في الغليظ وغازات بكثره وممكن تخلي الانسان الصبحيه مش قادر يعيش حياته الطبيعيه من انتفاخ الغليظ ومن كثره البقوليات اللي هو تناولها طيب ياكلوا الفول ازاي ياكلوا الفول مضروب في الخلاط يعني الفول نفسه بيتضرب في الخلاط او في بعض المعلبات من الفول واحنا كان ما بنفضلش المعلبات عشان المواد الحافظه بيكون الفول مضروب وفي الحاله دي الفول ده مش هيضرنا طيب وجبه السحور هل ليها مكونات بتبقى مثاليه تقدر طول اليوم تقعد معانا كويسه ايوه لازم نتناول فيها نوع من انواع منتجات الالبان زي الجبن الابيض ولو خدنا الجبن الصفراء فناخد جبن صفراء قليله الدسم وممكن ناخد معاها بضايه او بيضتين بس مش مسلوقين عشان ما يعملوش حموضه طول النهار لا نقطه زيت واحده في الطاسه زي ما بنقول وتتعمل البيضتين فيها وممكن يضاف الخضار انواع من الخضره داخل البيض عشان يخفف من وطئه البيض على المعده لكن دي وجبه مهمه جدا بتعمل دعم للجسم كبروتين علشان خاطر طول النهار يقدر يعمل وينتج بدون ما يحصل له اي نوع من انواع الهبوط والضعف العام طيب عندنا ايه تاني نضيف عليه لازم يكون في مرطبات للجسم طول اليوم في صوت انواع من الخضره بالذات الخضره الطازجه زي الخيار والخس والقته يمكن ناس كتير ما تعرفش ايه هي القته هي حاجه شبيهه بالخيار ودي نتناول منها كميه كبيره بس بشرط مضغها جيدا لان عدم مضغ السلطه والخضره جيدا بتؤدي في الاخر لاضطراب في الجهاز الهضمي وانتفاخ في الجهاز الهضمي طب بالنسبه للفاكهه نتناول فاكهه في الصحوه لا احنا قلنا السكريات لا ممكن سكر الفركتوز الموجود في الفاكهه ده يعدي بس برضه مش بكميات كبيره يعني ممكن ناخد تفاحيه واحده في السحور آه، كم ترايه ممكن ناخد قطعتين من الكيوي ممكن ناخد نصف كانتالوبايه او نصف شمامه ممكن ناخد ثلاث قطع من البطيخ مش ثلاث بطيخات يعني ثلاث قطع من البطيخ ده ممكن نحطه في وجبه السحور ولو حد نفسه يشرب شاي قوي يبقى حبه شاي قليله في فنجان ويفضل الشاي الاخضر لان هو اقل نوع من انواع الكافيين اللي بيخرج ميه من الجسم فنشرب شويه شاي اخضر خفيف بعد كل ده الاساس في علبه الزبادي لازم ناخد وجبه زبادي وتكون قليله الدسم علشان الخمائر اللي في الزبادي هي اللي هتطهر الامعاء من وجود اي بقايا للطعام في الامعاء على فكره الشبع طول نهار رمضان مش لما تكون المعده والامعاء مليانين لا لما تكون العناصر الغذائيه دي دخلت الدم والدم هو اللي بيحتوي على عناصر المغذيه فعشان كده بنحرم ان احنا ناخد مغذيات في الدم في نهار رمضان لان الاساس في المغذيات هي وجودها في الدم مش وجودها في الامعاء ووجودها في المعده فامتصاص ال- ال- ال- ال- بقايا الطعام كلها والتخلص منها بتيجي عن طريق علبة الزبادي اللي بناكلها في اخر وجبة السحور ودي اللي بتحافظ على ان البطن زي ما نقول ما يحصلش انتفاخ في الغليظ وما يجيلناش القولون العصبي اللي ممكن يكون مؤرق لمعظم الناس في شهر رمضان وفي ايام الصيام العادية دي تقريبا المحتوى الكامل لوجبة الايه السحور كنا هننسى اهم حاجة اين النشويات بنفضل طبعا الخبز الاسمر والخبز الاسمر ده بيستمر في المعدة يمكن فترة طويلة شوية بدون ما يضرها الفوائد بتاعت الخبز الاسمر كتيرة السعرات الحرارية في الخبز الاسمر قليلة واحنا لما هناكل الجبن والبقوليات والبيض والخبز الاسمر والخضرة وعلبة الزبادي وثمرة الفاكهة لما ناخد كل ده في وجبة السحور وما تخلوهاش كلها في 10 دقايق وجبة السحور دي لازم تكون مدتها كافية لتناول الوجبة دي كلها لما ناخد كل العناصر الغذائية دي احنا خدنا هرم غذائي كامل ولو احنا اتغذينا بهرم غذائي كامل كده معناه ان الجسم هيقدر يقاوم الجوع ويقاوم العطش ويقاوم المجهود العالي طول اليوم وجهاز المناعة عنده ما يضعفش بالنهار لان هو ده اللي بيساعد على الاصابة بالامراض وخلافه والضغط يكون منتظم وخصوصا ان احنا مش مزودين نسبة الاملاح في الاكل وخصوصا في وجبة السحور علشان خاطر ما نرفعش الضغط واحنا قلنا اللي بيحصل لزوجة في الدم في نهار رمضان فاحنا مش عايزين نزود كمان ملح ويعلى الضغط عليها قدر الله ممكن يجيب جلطات وخلافه فبنحاول دايما نخلي وجبة السحور الوجبة المتوازنة وبنفضل كمان ان الناس تنزل تروح تصلي الفجر في المسجد عشان يبقى في نوع من انواع الحركة بعد وجبة السحور ما ياكلوش ويناموا لان ده بيتعب الجهاز الهضمي اكتر في بعض الناس بتتمشى كمان بعد وجبة بعد صلاة الفجر بيتمشوا مثلا نص ساعة عشان يخلوا معدل حرق السكريات والدهون عندهم عالي يعني وان كان بنفضل الناس لو قدرت تنام بعد وجبة الافطار وصلاة التراويح ويصحوا بقى من الفجر ويشوفوا يومهم وشغلهم ويروحوا بدري مثلا على صلاة الظهر يبتدوا الراحة بعد صلاة الظهر مش يبتدوا شغلهم بعد صلاة الظهر لصلاة العصر او ما قبل المغرب لان هو مش هيقدر حتى وجبة السحور ت- تسد معاهم زي ما بنقول او تصمد معاهم لحد وجبة الافطار وهو ده اهمية وجبة السحور بالعناصر الغذائية بتاعتها كلها في بعض الناس بيعملوا عادة خاطئة جدا ان هم بي... ما بيتناولوش وجبة السحور يقول لك انا خلاص ما بجوعش بالليل وكفاية عليا الفطار علشان خاطر ما تخنش ويبقى قللنا وجبة الكلام ده مش مظبوط لان معدل حرق السكريات والدهون بينخفض لما انا بقلل وجبة السحور او بشيلها غير ان الجسم بيصاب بحالة من الاجهاد والاغماء والارهاق طول اليوم بسبب عدم تناول وجبة السحور ودي تأثيرها بيبقى تأثير سلبي جدا على جسم بني آدم فعشان كده الناس لازم تلتزم بوجبة الإفطار ووجبة السحور ويمكن زي ما قلنا وجبة السحور أهم بكتير من وجبة الإفطار وهي عماد الصيام فنهتم بوجبة السحور عشان الصيام يبقى صيام سليم وتغذيتنا تبقى تغذية سليمة بكده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة وان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع تغذية جديدة لأمراض جديدة أو نوعيات جديدة من التغذية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكلتك في صحتك في صحتك أكلتك صحتك أكلتك صحتك أكلتك صحتك صحتك أكلتك في صحتك في صحتك في صحتك